بيقولوا علينا شعب بنعرف نزعل ما بنعرفش نفرح فاحنا عاوزين النهارده نعرف نفرح يعني اسبوع الالام طبعا ممتع جدا وزي ما قلت قبل العيد لو تفتكروا هو مش محزن ولا حاجه هو مليان افراح انما طبعا في تاثر بالام المسيح وفي توبه وفي عهود الخوف كل الخوف من ساعة ما كلنا لحمة ان احنا تعرفين امتى الانسان ابتدى ياكل لحمة اول مرة بعد الطوفان يعني فضل من ادم لنوح الانسان ما بياكلش لحم النباتي اكل اللحوم ابتدى بعد الطوفان لما ربنا فاض بيه يعني وحس البني ادم ده ما فيش فايدة يعني فقال خلاص نديله فرصة ياكل لحم عشان كده احد معاني الصيام ان احنا بنرجع للجنة أو للشكل الأولاني قبل يعني اللخبطة اللي حصل عاوز أكلمكم النهاردة عن إزاي الواحد يعيش فكر القيامة لأن القيامة فكر لو عشته تتمتع مش بالخمسين يوم دول بس تتمتع فعلا بكل اللي فاضل في عمرك بشكل مختلف تماما هقرا بس ايتين كلوسي ثلاثة مشهورين يعني من واحد لأربعة أو من واحد لخمسة كلوسي ثلاثة من واحد لخمسة إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الارض لانكم قد متم وحياتكم مستتره مع المسيح في الله متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد فأميتوا أعداءكم التي على الأرض كنت بقرأ في كتاب كده أجنبي الحقيقة قال فكرة جميلة يعني غشيتها كده عشان أقولها لكم تلاحظوا أن النهاردة في الزمن آخر 100 سنة مثلا أو آخر 50 سنة بقى في نهضة أو ثورة في عالم زرع الأعضاء يعني مثلا زرع الكلى وزرع الكبد ودخلوا في زرع قلب دلوقتي وطبعا الناس اللي بتزرع كانه بيتكتب لها عمر جديد او بتبدا حياه جديده عاوز اكلمكم النهارده عن زرع فكره او زرع الافكار زرع الافكار زي ما فكره زرع كلى او زرع كبد انت بترمي حاجه خلاص باظت وبتزرع عضو حي جديد فيديك عمر جديد زرع الافكار منهج مسيحي والتعبير ده يفكرنا بكلمة بولس الرسول لما قال تغيروا عن شكلكم بإيه بتجديد أذهانكم أو لما قال في حتة تاني أما نحن فلنا فكر المسيح عشان كده بتكلم عن فكر القيامة يعني إيه فكر القيامة شوفوا بولس الرسول بدأ الكلام هنا وقال إن كنتم قد قمتم مع المسيح إحنا إمتى قمنا إمتى قمنا يوم ما تعمدنا يوم ما تعمدنا احنا متنا وقمنا ده الفكر المسيحي اللي احنا كلنا مؤمنين بيه وتعمدنا على اساسه ان مع المسيح صلبت دي يعني مت واتدفنت وقمت كاني قمت في اليوم الثالث بعد ثلاث غطسات كده عشان ابقى انسان واحد تاني مختلف انما للاسف الواحد بيكبر وبعدين يبص حواليه ويعيش كأنه ما قامش هحاول أوصلها بكذا طريقة يعني إيه هنا بولس بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح في حاجات كتيرة لازم تبان عليكم احنا كل مرة بنعيد بنقول المسيح له المجد مات عشاننا وقام لينا قام لحسابنا من أجلنا نحن البشر مات وقام وفي أفسس 2 يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات يعني قيامة المسيح كانت لينا احنا هو ربنا يسوع ما فيش خوف عليه لأنه قدوس الحي الذي لا يموت فالمسيح له المجد هيقوم هيقوم لأنه لاهوته لم يفارق ناسوته إنما الجديد علينا احنا كبشر احنا لما كنا بنموت ما كناش بنقوم فاهمين الفكرة؟ كان لما الواحد يحط دماغه يدخل القبر خلاص خلصت ما كانش ليها أي اكستنشن تاني خلاص إنما احنا كنا عايشين على رجاء هذا اليوم فلما المسيح قام خلاص دلوقتي ما فيش خوف ليه بقى عندنا فكر القيامة يعني ايه يعني هقوم هقوم كويس وحش هتقوم يعني هتقوم لو كويس هتقوم إلى المجد الأبدي لو وحش هتروح لمكان وحش إن كنت قمت مع المسيح يبقى أنت قمت في الاتجاه الحلو لازم حاجات كتيرة تتغير في حياتك يقول فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس ربنا يسوع لما قام مسافة 40 يوم طلع السما عاوز يقول ده المسار الطبيعي للقيامة خلاص اللي قام مكانه الطبيعي في السماء مش على الأرض مكانك الطبيعي دلوقتي بعد المعمودية هو السماء مش الأرض يعني أنت هنا دلوقتي غريب وضع مؤقت إنما المكان الطبيعي هو السماء عشان كده يقول مولودين من فوق مولودين من فوق يعني لازم ترجع فوق جنسيتك فوق بلدك فوق مش هنا فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس يعني طبيعي مخك كله دلوقتي فوق مش تحت وبعدين يقول اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متم وحياتكم مستتر أنا بقى عاوز أحلل فكر القيامة وأطلع منه بكذا فكر هي بقى عملية زرع أفكار دلوقتي هنعمل عملية زرع أفكار وتلاحظوا ان زرع الافكار او زرع الكلى يحصل بعدها ايه ياخدوا دواء للتثبيت يقول لك يدوا مضادات كده للمناعه عشان الجسم ما يرفضش العضو الجديد ده اللي بيحصل في الافكار لما هقول لك دلوقتي انت مت تتخضش من الكلمه هو قايل كده لانكم قد متم انت مت لو انت مسيحي مظبوط انت مت بالنسبه للدنيا هتلاقي rejection طبيعي يعني في سرك بعد الشر بس بعد الشر ده ايه دي حاجة كويسة كونك تقوم دي حاجة كويسة بس انت جواك الرفض الطبيعي لا لا لا بلاش الفكرة دي ما هو طول ما انت بتقول بلاش الفكرة دي مش هتعرف تعمل اللي طلبه بولس او الفكر المظبوط فافتكروا دايما ان زرع فكرة الانسان مش بيقبلها بالساهل هيفضل يرفض الانسان العتيق بيرفض وبنقعد نثبت الفكرة من عيد لعيد ومن حد لحد ومن يوم ليوم يا جماعة احنا قمنا احنا مش بتوع الدنيا دي احنا مكاننا الطبيعي في السماء احنا ما نفكرش في الدنيا نفكر في الأبدية فأول فكرة عاوزة تتزرع فكرة انك مت وقمت اللي هي فكر المعمودية المعمودية سر أو أكشن حصل معانا في يوم من الأيام إنما له فلسفة لازم تستمر طول العمر فلسفة يعني فكرة حكمة ورا المعمودية لما الواحد فينا كان عيل صغير وغرقوه في المية دفنوه في المية يقول دفنتم في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه حصل موت قيامة بالتلاتة عشان بعد كده الزغاريت اشتغلت ومبروك و... ليه لأنك بقيت إنسان جديد مت خلاص وقمت خلاص فالفكرة دي عاوزة تتأثر ليه؟ تعالوا أفكر لكم أقول لكم مثلا كلمة متم بس ممكن تعمل فينا إيه؟ في الخمسين إحنا كلنا بنعاني من الأكل والشرب كله طبعا عنده انتفاخات وعنده مش عارف إيه وكله تعبان من ساعة امبارح وأول ليه؟ بصراحة لأننا ما متناش خلي بالكم إحنا ما صدقنا الصيام خلص فإيه يعني انتقمنا من الصيام انما لو احنا فاهمين اللي حصل صح قوي مش هقول مش هيبقى لك نفس تاكل بس هقول ما عادتش الحياه خالص معناها اكل وشرب زي ميت الميت بالنسبه له تقدم له اكل وشرب هناكل ونشرب لزوم بس ايه اليومين اللي قاعدينه لكن مش هنعيش خالص عشان ناكل ونشرب ده لو في حاله انك فكره انك مت واضحه في ذهنك ما هي كإنسان بشري عادي ماشي على رجليه مات الله يرحمه دلوقتي اللي موجود مكانه الطبيعي في السماء في السماء ما بياكلوش ما بيشربوش لو حطيت وليمة في السماء ما تلاقيش حد من السماويين تتفتح نفسه ما بيعرفوش في الحاجات دي هم شغلهم تسبيح وحب وبر وفرح وحاجات تانية أكلهم حاجة تانية المفروض أنت تبع الناس دول فهنا قبل ما أدخل في التطبيق وأقول اوعى ترجع تتنازل عن وصية لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون الوصية ما اتلغتش في الخمسين بالعكس الوصية بقت أسهل في الخمسين ليه؟ لأنكم قد متم لو أنت اتصلبت مع المسيح فعلا مع المسيح صلبت هل المسيح يحتاج أن يأكل بعد القيامة؟ حاشا لا بقى قالوا كده هو كل بس مش محتاج يأكل خلي بالكم المسيح له المجد كان يحتاج بناسوته أن يأكل قبل قيامته لكن بالجسد الممجد بعد القيامة هو مش محتاج يأكل هو بيدخل في أي بيت حتى لو الأبواب مغلقة مش محتاج يأكل بس ممكن يأكل لأنه عاوز يثبت أن هو قام بجد هو ده اللي حصل معانا بقى بعد القيامة المفروض ان احنا مش محتاجين ناكل بس ممكن ناكل او عاوز اقول ايه حياتنا مش هدف فيها الاكل والشرب خلاص احنا قعدنا نجاهد 55 يوم ان احنا نتحرر من سلطان الاكل والشرب مش هنرجعه اليومين دول لا دلوقتي اتعودنا نعيش مش عشان ناكل ونشرب فاهمين الفلسفه ماشيه ازاي اتعودت ان الاكل والشرب مش اساسي هتاكل طبعا وهتشرب بس ما هوش هدف فالنكسة بتاعة الخمسين انك ترجع تاني تركز ماذا نأكل وماذا نشرب كأنك بتمسح كل اللي حصل في فترة الصوم كأنك بتلغي كلمة لأنكم متم كأنك بتلغي فكرة انك مت مع ربنا يبقى تاني بقول زرع أفكار أول فكرة مهمة واضحة في آيات كتير على فكرة منها دي لكن فينها مثلا فكرة مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا دي آية بتاعت القيامة دي أحيا لا أنا المسيح الحي اللي قام من الموت هو اللي عايش دلوقتي طب هو المسيح يفرق معايا أكل إيه وأشرب إيه؟ خالص فرقش خالص دلوقتي طب إذا كان المسيح له المجد مات وقام ومت معاه وقمت معاه يبقى الطبيعي دلوقتي إن ما يفرقش معايا الأكل والشرب فأول معنى عاوز أوصله مجرد إن أنا مت دي لو فكرة واضحة في ذهني حاجات كتيرة هعرف أعملها بدون مجهود حاجة تاني كنا بنصارع مع شهوات مثلا تعظم المعيشة تصور معايا مثلا جايبين خاتم ألماظ للسيدات كده حاجة كده يعني غالية قوي وشكلها مغري جدا كلهم يعني عينيهم هتتسد انما يعني لا مؤاخذه لو كانت واحده ميته وحطينا قصادها خاتم الماظ ملهاش دعوه بالحاجات دي خالص مش مفيش اي reaction طبعا يبقى الخاتم الالماس ده كان يزغلل عينينا لاننا عايشين انما لو متنا لا خلاص ما يزغللش واضحه الفكره اذا فكر القيامه انت قمت مت وقمت كمان دخلت في المرحله اللي بعدها بالتالي اللي كان يزغلل عينك قبل كده مش مفروض يزغلل عينك النهارده اللي عايش نفسه يجيب عربيه غاليه مثلا بدل عربيته نفسه يجيب فيلا غاليه نفسه يبقى وزير نفسه يبقى مركزه كبير الامور دي كلها تشد انتباه مين اللي عايشين في الدنيا انما اللي ماتوا لهاش اي قيمه بالنسبه لهم خلاص ايه صداها جوه واحد مات مفيش اي صدى إذا هنا في تدريب للقيامة تبدأ من فكر القيامة طول ما أنت طول اليوم بتقول أنا مت وقمت فهاكل أي حاجة هاكل فطاري ما اختلفناش وهاكل واشكر وهاكل وانبسط مفيش مانع لغاية كده بس مش هيفرق معايا هركب عربية وهلبس لبس كويس بس مش هيفرق معايا ليه مش هيفرق؟ لأني مت فاهمين الرسالة اللي عاوز أوصلها؟ لو أنا مت مش فارق البس هدوم مقطعه ولا البس هدوم شيك في الاخر انا مت ولو حبوا يغروني باي حاجه الموضوع ده ما عادش له صدى لاني مت نرجع للآية تقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح ربنا يسوع له المجد قال حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي عدى على مراحل دخل على جسماني راحوا تلاميذه معاه دخل على الصليب كشوا كلهم بعد كده رجعوا اتصلبوا كلهم زي حالتنا دلوقتي وبعدين دخل القبر هندخل القبر هنلاقي المسيح جوه بعد كده طلع من القبر هنقوم من القبر بعد كده طلع السماء إذا الوضع الطبيعي دلوقتي مع المسيح في السماء ده اللي الكنيسة بتحاول تنقله خلال خمسين يوم تقول يا جماعة احنا عايشين في سماء ليه مش بتصومنا مش لأنها يعني عاوزة تقول ايه يلا ناكل ونشرب لا عاوزة تقول لأنه أصبح وضع طبيعي للي في السماء ما يفكروش في الأكل والشرب وما يتضايقوش وما يزعلوش وما يتذللوش فما فيش مطنيات ما فيش صوم ما فيش مش لانه احنا ده احنا غاويين صوم لكن يعني الموضوع دلوقتي عدى حتى مرحله الصوم في السماء ما فيش صوم انما في صلاه مش كده فاحنا بنصلي ما بنصومش زي السماء بالظبط لان السماء ما بيصوموش مش لانهم بياكلوا لان ما عادش في حاجه للاكل الموضوع مش موجود اساسا من بابه يجوز انا بتفلسف بس بحاول اوصل الفكر تاني بقول زرع افكار احنا عايزين نزرع فكرة اسمها انا مت لو اتزرعت الفكرة دي واضحة جواك لو حد اهانك بكلمة فاكرين لما راهب راح لابو الروح يقول له ايه يقول له يا ابي انا تعبان من ذاتي من كرامتي وكان الدير جنبه مدافن فقال له يا ابني روح عند المدافن امدح اللي في القبور اقعد امدحهم كده واستفيض في المديح فراح انتوا كنتوا وانتوا وانتوا وانتوا وبعدين رجع قال له ها انبسطوا قال له لا طبعا ما انبسطوش ولا حسوا ولا سمعوا قال له طب روح ذمهم انتوا اصلكوا فصلكوا نعتكوا خد راحته راح قال اللي عاوز رجع قال له اتضايقوا قال له ولا هتضايقوا ليه ولا بيسمعوا ولا بيحسوا قال له تعرف تبقى كده قال له لا صعب قال له يبقى ما متش مع المسيح لو متم لو قعدوا يغنوا عليك من هنا للسنة الجاية مش فارق زي اللي بيمدحوا واحد ميت ما بيسمعش ولو قعدوا يهينوا فيك لو انت مت طب ما خلاص انت مت انا عارف ان الكلام شكله عالي بس هو ده فكر المسيح هو ده فكر القيامة عشان تتمتع بفرح شوفوا المسيح قال على فرحة القيامة كلمة جميلة قوي في يوحنا قال سأراكم أيضا ها فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن يصنع ينزع فرحكم منكم طب احنا ليه مش كده لأننا ما متناش أو ما قمناش مع ربنا كفاية يعني ايه لا يستطيع احد ينزع فرحكم منكم تلاميذ يدخلوا السجن مبسوطين يتجلدوا مبسوطين السفينه تغرق مبسوطين يعقوب الكبير بتاعهم ابن زبدي تتشال راسه مبسوطين مفيش حاجه بتضيع سلام ليه مت وقمت فخلاص مفيش حاجه فارقه كل حاجه بالنسبه لهم كانهم بيتفرجوا من السماء على الارض فيلم فمفيش حاجه ممكن تهز سلامهم خالص كل ده لان هم فكر القيامه واضح في ذهنهم عمليه الزرع نجحت متم وقمتم فاتزرع جواهم فكر اسمه متم وقمتم صلبت وقمت فبدل صلبت لا شهوات ولا كرامه ولا ممتلكات كل ده ملوش قيمه وقمتم بقى قمتم معناها انه الوضع الطبيعي السماء زي ما قلنا بيعملوا ايه في السماء اول حاجه بيعملوها في السماء مبسوطين على طول مفيش حد بيعرف يزعل ما بيعرفوش يزعل ما بيعرفوش يعني لو حد حد لو حد فيهم حب ينقي ينقي يعني يعمل كده حاجات وحشه عشان يضايق حد مش هيعرف مش هيعرفوا يتضايقوا احنا هنا ما بنعرفش نفرح تعرف تاخد الخمسين يوم ما تعرفش تتضايق ما تعرفش ممنوع الزعل هي دي تمشي بالإرادة تمشي ما هي لازم تمشي بالإرادة لغاية ما تاخدها نعمة بعد كده يعني تجاهد فيها لغاية ما تلاقي ربنا فعلا حط في قلبك فرح السماء سلام السماء توصل لها بس انت لازم تجاهد فيها هتلاقي المواصلات زحمة هتلاقي ناس بايخة وهتلاقي ظروف معاكسة وهتلاقي تجارب وهتلاقي كلام بايخ وهتلاقي ضعف فيك وهتلاقي تقصير منك ينفع ما تسيبش ولا حاجة من دول تضايقك هو دي الشطارة هو ده تدريب فترة القيامة خلي بالكم زي ما اتدربنا نحزن لازم نتدرب نفرح زي ما اتدربنا نتوب لازم نتدرب ما نسيبش الحزن يدخل القلب لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم لما بولس قال افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا كان عايش المعنى ده كأنه, ب... كأنه في السماء هو في سجن وفي مقالب بتحصل عشانه واللي يقرا فيليب كويس يفهم قد ايه المشاكل اللي حواليه انما هو كان فرحان وبيقول لهم بقول لكم افرحوا على طول مفيش حاجه تهز فرحكم فده تدريب التدريب ده لازم وراه فكره داخليه انا قمت فانا الدنيا دي كلها ما تفرقش معايا كل الناس ما يفرقوش معايا كل اللي بيحصل في الدنيا مش تبعي كأني عايش في قرن غير القرن في زمن غير الزمن كأني بتفرج كأني جاي يومين أقضيهم زيارة كده وأمشي فهقول هم ليه زي واحد مثلا يكون رايح مثلا بلجيكا ما اعرفش فين بلجيكا دي المهم يعني رايح اي بلد قاعد ثلاث ايام يقوم يجيب الجرايد يعرف اخبار السياسه ملوش دعوه فميزة انا مالي هي ثلاث ايام وهمشي فما ما يفرقش معاه بس برضه مش بقول ما تقروش جرايد بس بقصد ايه ما ما بتتفاعلش وما بتتفاعلش زياده مع حاجه تضرب كل حاجه لكن قلبك ما بيتحركش ما بيتغيرش لانكم متم وحياتكم مستتره مع المسيح طب والمسيح فين دلوقتي المسيح فوق فحياتكم مستتره مع المسيح في الله يعني انت مكانك الطبيعي دلوقتي جوه ربنا في السماء كعضو في جسد المسيح انت مرشح للمكانة دي ده مستقبلك فمن دلوقتي جهز له عيش بقى الطعم ده فأول شعور بقول لكم بتوع السماء عايشين فيه هو انه ما بيعرفوش يتضايقوا يبقى أول تدريب نحاول نجاهد عشان نبقى قائمين عايشين قايمين اليومين دول ان احنا ما نسيبش نفسنا نتضايق وعلى فكرة التدريب ده مش سهل أبدا مش سهل أبدا لأن احنا دايما نتحرك بردود أفعال دي مشكلتنا كلنا رد الفعل يعني إيه؟ يعني الدنيا حر أتعصب جعت أتضايق السواقة مش عارف شكلها إيه أنفعل حد مضايقني حد من العيال مش عارف حصل له إيه دي اسمها إيه؟ reaction لا ال reactions دي لغة الدنيا السما ما فيهاش reactions هو one action حاجة كده مستمرة طول الوقت فرحانين على طول على فكرة الكلام ده يبدو نظري بس لما تقروا سفر أعمال الرسل بعد القيامة تعرفوا إنه مش نظري ليه؟ أول ما التلاميذ حسوا بالقيامة داقوا اللي إحنا بنقوله ده فرحوا والدنيا كلها حاولت تطلع الفرح ما عرفتش منهم دخلوا في اضطهادات وضيقات ومشاكل وسجن وإهانات وجلدوا مفيش حاجة بت... بتضيع سلامهم يوم ما اتجلدوا أول مرة كان ممكن يتهزوا بقى ويتشكوا خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم مفيش حاجة بتضيع السلام أبدا لأنه خلاص فكرة القيامة مفيش غيرها شغلاهم وتلاحظوا اللي يقرا سفر الأعمال كويس الخبر الأساسي اللي بيقولوه التلاميذ لكل شخص المسيح قام ده الموضوع الأساسي اللي بيكرزوا بيه خريستوس أنستي لأنه معناها خلاص كده الموت بطل مفيش حاجة تفرق معانا فأول فكرة أو تدريب عاوز أقولها ودي عاوزة زرع أفكار تاني إنك تحاول طول الخمسين يوم كتجربة للسماء بروفا للحياة الأبدية ما تتضايقش ومحدش يفتكر إنها مستحيلة لا هي تيجي بالتعود تيجي بالتركيز تيجي لما تحط الفكرة في دماغك مش هسيب نفسي اتضايق مش هسيب نفسي اتعكنن مفيش حاجة تستاهل اللي عندي أغلى كتير قوي من اللي ما عنديش ربنا كتب اسمي في السماء وبيعمل كل حاجة عشان يوصلني السماء مهما كنت وحش اديني بحاول لكن خلاص مفيش داعي اتضايق من حاجة تاني فكرة بتوع السماء بيعملوا ايه بيقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس اللي فوق في السماء عينيهم على المسيح طول الوقت ومفتوحة كده مبرقة وابتسامة عريضة على وشهم وده على فكرة الفن القبطي كده الفن القبطي يحاول يرسم الأيقونة مبتسمة والعينين واسعة العينين واسعة إشارة إنه شايف المسيح فمبحلق ومبرق والابتسامة طبعا لأنه شايف المسيح طول الوقت أقصد إيه هنا أقصد حياة الشكر على بعضها يعني لو كنت قمت مع المسيح الموقف الطبيعي للي وصلوا الأبدية مثلا موقف أبونا إبراهيم من يوم القيامة إيه إسحاق ويعقوب وداود وآدم كل دول قعدوا في الجحيم فترة طويلة أوي دخلوا يوم يعني بعد صليب المسيح لو المجد دخلوا على الفردوس خلاص بقوا فرحانين طول الوقت فالرد الفعل الطبيعي ايه اشكرك يا رب يسوع اشكرك يا رب يسوع كنا مساجين وخرجنا ويبقى مش مصدقين اللي هما فيه فبيعبروا بكلمة واحدة بس أشكرك تتقال أللويا تتقال زوكساباتري تتقال أجيوز تتقال أشكرك هي نفس الفكرة عشان كده الخمسين يوم دول التدريب الثاني التدريب الأولاني حاسب تتضايق امنع المضايقة مرفوض تزعل تاني تدريب اشكر دائما والاتنين يمشوا مع بعض لازم تحاول تشكر طول الوقت كل نفس أعطيه أبارك اسمك القدوس يعني كأننا بنعمل إحلال بدل المطنيات تسبيح فاللي عاوز ما يبردش في الخمسين كان صايم للظهر وكان بيعمل مطنيات مثلا كتير وكان ناسك شوية لا دلوقتي ننقلها لجو تاني يفضل يقرأ كتير ويسبح كتير يوم يحافظ على نفس الفرحة بتاعة الصيام ويمكن أكتر كمان فيبقى تاني فكرة تتزرع اشكروا في كل حين افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء مهما حصل خلاص انت واخد موقف ثابت مفيش reaction خلي بالكم في حاجات هتيجي تعكر احنا بنقول ما بنتعكرش واي حاجه بتيجي محسوبه ضمن الخطه كل الاشياء تعمل معا للخير فيبقى رد الفعل الاساسي اشكرك يا رب whatever whenever wherever اشكرك يا رب خلاص مفيش غير كده ثالث فكره او تدريب تتزرع اليومين دول زرع يعني تدخل كده بالغصب وتفضل ايه تثبتها على قد ما تقدر وتدي كل الأدوية اللي تمنع الريجكشن فكرة انك مسافر اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس يعني تلاحظوا وقت الصعود لسه على الصعود كام يوم التلاميذ فضلوا مبحلقين كده طول الوقت عاملين كده لغاية المسيح عمال يطلع يطلع فجه اتنين ملايكة يقولوا لهم ايه مالكوا باصين كده ليه اللي شفتوه كده جاي تاني بنفس المنظر فبقت البحلقة وهو طالع هي نفسها البحلقة لغاية ما هيجي يعني السماء بعد ما فضيت اختفى بقى صعد إلى أعلى السماوات إنما إحنا مبحلقين مستنيينه يجي فوضع الانتظار هو وضع القيامة بمعنى اللي قام مستني يصعد اللي قام عارف إن الحركة الجاية إيه الصعود زي اللي مات مع المسيح مستني يقوم اللي قام مستني يصعد فيبقى احنا عايشين في مرحلة سفر مستمر او انتظار مستمر يا هو يجي يا احنا نروح دي فكرة تتزرع زرع برضو تلاحظوا كنيستنا رائعة في نقل كل الأفكار دي مثلا صلاة باكر صلاة باكر احتفال بالقيامة كل يوم احتفال بالقيامة كل يوم الصبح أول ما تفتح عينك الملاك بيقول لك خريستوس أنست المسيح قام أول ما الشمس تضرب في وشك ده النور الحقيقي المسيح قام خلاص ما تخافش كله تمام وعشان كده تفضل تخاطب النور عشان كده لازم كلنا نصلي باكر اليومين دول بالذات في خمسين المقدسة عشان يتأكد جواك وتغرس فيك فكرة القيامة فكرة النور وفكرة النصرة فالفكرة الثالثة فكرة انتظار المسيح أو فكرة أنا مسافر مسافر وهوصل والمسافر يا جماعة ما يعني ما بيبصش ورا كتير باصص دايما قدام فاهمين ازاي؟ يعني عادة المسافر زي مثلا لوط ومراته الملاك قال لها ما تبصيش ورا بص قدام شوف رايح فين ما تقعدش تقول سايب ايه سايب ايه ده كلام فاضي كله مش سايب حاجة عليها اليمين خليك باصص قدامك من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء وكل ما أسافر الحقيقة في المطارات وكده دايما أحس إنه أسهل سفرية هي آخر سفرية بمعنى إيه في جوازات وفي شنط وفي وزن وفي مش عارف أمن وفي باسبورات وفي فيز وتطلع من مطار تدخل في مطار يقعدوا إنما اللحظة اللي روحك هتطلع من جسدك لا باسبور ولا فيزا ولا جمارك ولا عساكر ولا تاكسي ولا شيل ولا حط كده بسهولة جدا لا الحكاية سهلة جدا سفرية سهلة أوي المهم توصل بالسلام فأنت في وضع القيامة خلاص عايش في مرحلة سفر مستمر مستني اللحظة اللي روحك تخرج من جسدك ومستنيها على فكرة بفرح أو مستنيها يعني باشتياق ليه لان ده خلاص المسار الطبيعي دي المرحلة اللي جاية ان كنتم قد قمتم اطلبوا ما هو فوق قولوا له يا رب امتى نيجي بقى امتى نوصل بقى امتى نحصل اللي سبقونا عشان كده بولس بطبيعة الحال يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا خلي بالكم بولس عاشق للخدمة يعني بيحب الخدمة جدا بيحب الناس جدا انما لما يحطوا دي في كف وجنبها كفة اروح السماء لا اروح السماء قوي يعني كان بيقارن بين حاجتين الحاجتين بيحبهم جدا يقعد في الدنيا يخدم وهو بيحب الخدمة قوي بيحب الناس جدا انما اول ما قالوا له طب السماء لا ذاك افضل جدا هو مش بيقارن بين السماء وبين حياة الخطية ولا لا لا لا خالص ده بيقارن بين السماء وبين حاجة جميلة بالنسبة له لكن ذاك أفضل جدا فلما الواحد يبقى عايش بفكر القيامة اتغرس في فكر القيامة يبقى الموت بالنسبة له أصبح شهوة يبقى بيستنيها خلاص فكرة العريس بقت واضحة عريس وعروسة وزفة ولقاء أبدي وفرحة كبيرة قوي فيبقى الموت بتاعه دايما عايش كده بيجهز نفسه للحظة دي فمش وقته يعني مش وقت ننشغل ولا نقلق على حاجة تاني فكر القيامة يعمل ايه فينا تاني احنا قلنا يحط فينا فكرة ما تزعلش ابدا فكرة اشكر على طول فكرة مسافر فكر القيامة اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس لا تهتموا بما على الارض اهتموا بما فوق متم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله تلاحظوا في حاجة غريبة شوية أو فلسفة جميلة أوي الكنيسة هت... هتقعد تعلمها لنا الخمسين يوم دول اللي يحضر منكم قداسات الخمسين تلاقوا تقريبا ما بنقراش الكاثوليكون غير من رسالة يوحنا الأولى ورسالة يوحنا الأولى تقريبا ما بنختارش منها غير الآيات اللي بتقول حبوا بعض بس ركزوا تاني الخمسين يوم اللي جايين دول تحضر أي قداس في الخمسين تلاقي الكاثوليكون عندنا سبع رسائل بنختار منهم بطرس أولى وتانية يعقوب يهوذا ثلاثة يوحنا تقريبا الكنيسة إيه مركزة بس رسالة يوحنا الأولى وبتطلع الآيات اللي بتقول حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض ليه؟ أصل في السماء احنا قلنا الموقف الطبيعي للسماويين حب ربنا تسبيح شكر فرح مفيش حاجة بتضايقهم طب موقفهم مع بعض مفيش غير كلمة واحدة بيموتوا في بعض اللي في السماء عشان كده لو واحد داخل على باب السماء معكر من حد ما بيعديش فاهمين الفكرة لو واحد داخل على الباب شايل من حد هيخبط في الباب هيلاقي الباب قافل دي كده عارفين في المطارات برضو لما حاجة تصفر تبقى داخل كده لابس حزام ولا في سلسلة في جيبك وتلاقي نفسك زمرت على باب الملكوت كده تبقى شايل من حد تيجي على الباب تزمر تلاقي لك بقى طلع لك جيش ملايكة ممنوع الدخول ليه فلان فلان انت في حاجة في قلبك مش في جيبك بتزمر فلان انت مش عارف تحبه ليه وطبعا يمكن بتعرفش ترجع انما هي كده يقولها يوحنا بقى بشكل صريح يقول ايه نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه من لا يحب اخاه يبقى في الموت كده صريح اللي ما عرفش يحب اخوه يبقى لسه ميت يبقى ما قامش وميت يا ريته مات مع المسيح لا لا ميت موتة الدنيا لان اللي قام اقول لكم حاجه مثلا اتنين كانوا بيتشكلوا على ورث بملايين وبعدين واحد ربنا قال له تعالى السما فرجك انا بحضر لك ايه وشاف السما وشاف اللي مستنيه لو نزل هيقول له ايه خد يا عم الملايين وخد هدومي كمان وسيبنا نروح السما وفي احلى من كده فاهمين الفكره فخلاص مفيش حاجه تعطل المحبه بس فكر القيامه اللي قام وصعد وبص على السما ينزل هنا مش عارف يشيل من حد يشيل من حد ازاي طب فلان تعبك كتر خيره ده لما تعبني نظفني لما طلع عينيا شال مني شوية كرامة وشوية راحة وشوية لخبطة كده كانت لازم تتظبط ده أنا بحبه أكتر من غيره لأنه من غيره ما كنتش هلاقي الباب اتضيق طب اللي عذبوك طب اللي اضطهدوك طب اللي نرفزوك طب اللي عادوك طب اللي سرقوك ده كل دول كانوا بيزقوني زق عشان أدخل السما كتر ألف خيرهم ما هو اللي باصص من السماء غير اللي باصص من الارض اللي باصص من السماء شايف كل دول ادوات لدخوله السماء فبيحبهم جدا بيحبهم فعلا ليه هم دول اللي سهلوا عليه دخلة السماء لكن لو هو بقى مش شايف السماء دول هم اللي بيعملوا بيسووا يبقى ما عرفش ما فهمش يبقى ما مع... مع... عملش فكر المسيح فكر القيامة ما عرفش يعيشه عشان كده اللي يعيش الخمسين المقدسة تلاقيه كده كوكتيل بيتحرك فرحان قوي بيشكر على طول بيدلدق حب فرحان قوي بيشكر على طول بيدلدق حب على اي حد ما عندوش مشكلة ده لانه لمس السم لانه باصص على الدنيا من السم لانه قام فخلاص بالنسبة له فرجة كل حاجة بتحصل حواليه حاجة سهلة أوي وحاجة بسيطة آخر حاجة أقولها متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله يقول فأميتوا أعضاءكم في حاجات نشاز ما تمشيش مع جو السماء اللي هي ايه بقى ببساطة الخطيه يعني في السماء هتلاقوا حد يكذب هتلاقوا حد يرائي يمثل التقوى هتلاقوا حد يتلائم هتلاقوا حد يقول نكت ويحكي كلام بطال مفيش حاجات زي كده مفيش في السماء حاجات زي كده فهنا النشاز الوحيد اللي طول فترة الخمسين هو الخطية لكن الخطية ما تضيعش فرحة الخمسين لأن ديتها إيه؟ توبة وعشان كده يا جماعة التوبة ما بتقفش في الخمسين المقدسة التوبة ما بتقفش لا التوبة مكملة معانا طول الوقت لأن اللي هيضيع أو هيجرح فرح القيامة هي الخطية فعشان تستعيد فرحتك بسرعة أخطيت يا رب سامحني خلاص ترجع لفرحك وسلامك تاني عشان كده يقول إيه بعد ما قال قمتم ومتم قال فأميتوا أعضاءكم يعني كملوها بقى واي حاجه غلط وابتدى من خطايا ضخمه يعني الواحد يفتكر يعني اول ايتين يقول ده بيكلم ناس قديسين ده احنا فاهمين الكلام بالعافيه واسمنا خدام اطلبوا ما هو فوق ومتم وحياتكم مستتره وبتاع انما بصوا للايه بتاعت خمسه دي اميتوا اعضاءكم التي على الارض الزنا النجاسه الهوى الشهوه الرضيه الطمع عباده الاوثان طب دي حاجات تقيله قوي اه ما تفتكرش انه كلام مستحيل موت الحاجات دي دي بالاراده بقى ما تسيبش خطيه تضيع منك بهجه الخمسين ما تسيبش كلمه بطاله تطلع كده ولا كده ما تسيبش منظر ولا علاقة غلط في حياتك خسارة تضيع منك طعم السما خسارة تبقى أكلة حلوة قوي وتدلق عليها ملح بوازة فالخطية هنا هي اللي تعكر الجو هي اللي ضيع الشكر وضيع الفرح وضيع الحب وضيع السلام وضيع كل حاجة حلوة إنما ما تقلقش الخطية علاجها التوبة فحتى لو لا اتنكدت في يوم دي هتوبة سامحني يا رب ان انا كشرت النهاردة سامحني يا رب ان فكرة وحشة عدت عليا ولا كلمة بطالة طلعت خلاص بتستعيد سلامك وفرحك وما تضيعش بهجتك وتكمل شكر تكمل حب تكمل فرحان طول الوقت كنيستنا بتمرنا على السماء بتعودنا على السماء بتعيشنا جو السماء طبعا الطقس يخدم بقى على الكلام ده تلاقوا كله قداس زفة كله كله قداس لازم زفة والألحان فرايحي طول الخمسين يوم وما فيش حد يجوع لأن السما ما فيهاش جوع حدش يعطش السما ما فيهاش عطش حدش يتضايق السما ما فيهاش حد يتضايق فبتعلمنا بتعودنا على الجو ده كان يفكركم ان احنا بنزرع افكار زرع الفكر يا جماعه محتاج عمليه والعمليه معناها انك بتستبدل فكر بفكر والحكايه دي عاوزه يعني مش قاعده واحده دي عاوزه قعدات كتير قوي يعني الفكره دي كل يوم انت بتصلي باكر الصبح راجعها يا رب النهارده يوم حلو اليوم كله ليك انا النهارده جاي زياره الدنيا انا عارف انك معايا وكاتب اسمي في السماء ومش عايز اسيب حاجه تضيع اسمي من السما خليني اشكرك طول اليوم خليني احب كل اللي اشوفه خليني فرحان مهما حصل النهارده تبقى انت متمسك بالقيامه قمتم مع المسيح متمسك بيه مش عاوزها تروح من ايدك ابدا لان هي ممكن تروح من ايدك لو سبتها هتروح زي التعبير اللي يقوله بولس لتيموساوس امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت امسك فيها خلاش تروح منك ولو الناس شافت المسيحيين عايشين القيامة كل الدنيا تبقى مسيحية عارفين احنا ليه مش بنجيب ناس لربنا لأننا مش عايشين جو القيامة المسيحيين الأوائل كانوا أبسط مننا جدا بس من بعد القيامة باعوا القضية باعوا قضية الدنيا لا فارق معاهم فلوس ولا مراكز ولا جسد ولا عاوزين حاجة خالص هم فرحانين بربنا وشاكرين طول الوقت وشهم منور من السعادة كل اللي يقابلهم يتأثر ليه؟ وشهم وش ناس ماتت وقامت ناس ما بتخافش من الموت ناس ما بيهمهاش حاجة أبدا ناس ما بتزعلش أبدا ما بتتعكرش ناس بترمي حب للي يستاهل واللي ما يستاهلش ناس واخدها شكر ورضا بدون حدود ده كله ده مصدره القيامة على فكرة كل جو يوم الخمسين وما بعده مصدره قيامة ربنا يسوع له المجد فتلاقوا يقول كان الرب يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون ليه من وش الغلبان المسيحي الطيب الفرحان ده بربنا اللي مش عارف غير كلمتين خريستوس انستي اليسوس انستي هو بس بيقولهم طول الوقت وفرحان بيهم ومش عاوز حاجه نقول التدريب تاني عشان نجرأ نزرع فكر القيامة واحد ما تسيبش حاجة تضايقك خليك فرحان على طول اتنين اشكر طول الوقت تلاتة خليك مسافر خليك في وضع مسافر دايما عشان ما تبصش ورا أربعة حب كل اللي حواليك تستناش منهم أي حاجة